السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد أنا عايزك تتخيلي معايا الليلة أنا عايزك تتخيل معايا إن إحنا يوم القيامة إيه ده هو الدرس الليلة درس رعب ولا إيه لا يا جماعة والله ده موضوع تاني خالص أنا عايزك تتخيل إن يوم القيامة وكل اللي إحنا بنسمع عنه الشمس قربت وكل حاجة اتنسفت والكون مقلوب وكلنا بنجري على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا مشتاقين أكتر من العطش اللي في حلقنا تجاه الرواء اكتر من العطش ده العطش اللي في قلوبنا لرؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مره هنشوف حبيبنا المصطفى وكلنا بنجري على الحوض وقربنا من الحوض ولقينا الدنيا زحمه جدا مليارات اتبعوا حبيب الله عليه الصلاه والسلام واحنا مش عارفين ندخل ازاي وفجاه في وسط الزحمه دي لقيت واحد بيجري وبيقول انا اتخلف عن رسول الله ده مين ده ده سيدنا علي بن ابي طالب اللي كان بيموت في غزوه خيبر ولكن لما الرسول طلع يجاهد في خيبر ما رضاش ابدا انه يتخلف عنه حتى وهو بيموت وانت بتبص لسيدنا علي بن ابي طالب لقيت واحد جاي من الناحيه الثانيه ايحسب اصحاب محمد ان لم يخلفوا وراءهم رجالا والله لنزاحمنهم اليه على الحوض ده مين ده ده ابو مسلم الخولاني اللي كان يفضل يقوم الليل لغايه ما رجليه تقف ما عادش قادر يقول لا يجلد رجليه ويقول ايحسب اصحاب محمد ان لم يخلفوا وراءهم رجالا وفعلا ان شاء الله يجي على الحوض وانت بتبص لابو مسلم الخولاني مبهور تلاقي شاب American style خالص وشكله ايه شكله ده مين ده ده صهيب الرومي اللي ساب كل حاجه وباع كل حاجه عشان النبي معاه سيدنا مصعب بجماله وبهائه وعطره جنبهم واحد رابط راسه بعصابه حمراء وماشي بيعرج ده مين ده ابو دجانه اللي مات على باب حصن اليمامه وهو بيحاول يفتح الحصن بعد ما رجليه اتكسرت ورايح يقابل النبي بيقول له على العهد يا رسول الله عليه الصلاه والسلام وانت مبهور بالناس دي كلها تلاقي سيدنا ابو بكر جاي هينقص الدين وانا حي ده ابو بكر الصديق اللي ما رضاش الدين ينقص ابدا بعد ما كمل بتضحياته وبحياته وبماله وبعرقه رضي الله عنه وانت بتبص مبهور كل دول هروح وسطهم فين هقابل النبي من وسط كل دول ازاي لقيت واحد جاي بيجري وبيقول رضي الله عنه جاي بيجري على النبي وبيقول فما خير الحياه وانت معرض عني يا رسول الله ده عمر بن الخطاب اللي لما النبي التفت عنه قال له يا رسول الله فما خير الحياة وأنت معرض عني يا رسول الله تبص للمنظر ده تلاقي ناس بتطرد من بره ده مين واحد وواحدة جايين وبيقول لها أنا عشت حياتي عشانك والاتنين بيتطردوا من بره من على الحوض وتلاقي واحدة جاية تانية انتحرت عشان ممثل بتحبه بتطرد والعياذ بالله من على الحوض وانت واقف كده هتروح فين على حوض النبي عليه الصلاة والسلام من وسط كل دول هتقابل النبي ازاي درس الليلة يا جماعة قصة من أجمل قصص يوم القيامة قصة الرحلة إلى حض رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة إلى حض رسول الله أيوة المكان الوحيد الرحلة بتبدأ إزاي بتبدأ من أول ما بنطلع من تحت القبور من أول ما بنطلع فوق كل واحد مؤمن مات على عمل صالح بيبعث عليه ده دي طلعات خاصة واحد مات بيلبي في الحج لبيك اللهم لبيك واحد خارج كان ميت وهو صايم واحد مات وهو شهيد مسك رهيب وريحة رهيبة طالعة منه وطالعة من تحت التراب بس في صفة مشتركة ما بين كل المسلمين شوف صفة واحد اللي هم ايه غر محجلين من اثر الوضوء لؤلؤ في راسهم ولؤلؤ في ايديهم ولؤلؤ في رجلهم في اماكن الوضوء فالرسول عليه السلام هو والملائكه قاعدين يلموا الغر المحجلين دول بقى الرسول في ارض المحشر هو الملائكه كل واحد غر محجل يجيبوه يجيبوه يجيبوه على الحوض على النبي عليه السلام هو اللي نازل يستقبلك هو اللي من شوقه اليك واقف يستقبلك عشان يوريك الحوض عليه الصلاه والسلام شوف النبي بيحبك قد ايه انت بتحبه قد ايه بتحبيه بجد بالله عليك بتحبيه بجد بالله عليك ما ربكتي من الشوق للرسول عليه الصلاه والسلام النبي والملائكه بيلموا الغر المحجلين عشان يدخلوا على الحوض خدوا بالكم يا جماعه في ثلاث انواع ما بيدخلوش على الحوض بيطردوا بره النوع الاول تارك الصلاه ليه لانه مش غر محجل اصلا لانه ما كانش بيتوضى اصلا فده ملوش علامه النوع الثاني يا جماعه اللي النبي عليه السلام بيقول له سحقا سحقا لما الملائكه تقول له انك لا تدري ما احدث بعدك اللي غير وبدل اللي ما عادش شكله زي شكل النبي ولا ليله زي ليل النبي ولا حياته زي حياه النبي ولا فكره ذكر ولا اي ملمح في حياته زي ملامح النبي لو بصيت عليه من بعيد تقول لا يمكن يكون ده مسلم اللي شكلها لا شكلها ولا لبسها ولا حجابها ولا اخلاقها ولا دينها لها علاقه بزوجات النبي عليه الصلاه والسلام دول بيطردوا من الحوض ما بيدخلوش اوعي تكوني من النوعيه دي النوع الثالث اللي جاي شايل مال حرام على رقبته وبيقول اغثني يا رسول الله يقول له لا املك لك شيئا قد بلغتك انا قلت لك النوعيات دي بتطرد يا جماعه في نوعيات بتطرد طب اللي بيدخل بيشوف ايه اول ما بيدخل بيلاقي حوض قد من مكه لليمن كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماءه أ- ماءه ابرد من التلج يا نهار ابيض في وسط ارض المحشر الرهيبه دي لو كوبايه ميه تخلي الواحد يدفع عمره كله ماءه ابرد من الثلج واحلى من العسل كانك انت لقيت محل عصاير رهيب في وسط صحراء قاحله قاتله ساحقه تخيل ما- انبهارك بقى يبقى شكله ايه وابيض من اللبن ده ايه الجمال ده تدخل على النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه يا جماعه هدف درس الليله ده حاجه واحده بس اساسيه ان انا اقول لكم يعني ايه انك تدخل يعني ايه ان يتسمح لك انك تدخلي يعني ايه ان يؤذن لك ويوافق انك تدخل الموضوع خطير يا جماعه موضوع حوض النبي قد يكون كثيرا الواحد ما تعرضش ليه وكثير ما تعرضوش ليه ولكن الموضوع خطير جدا جدا جدا يعني ايه ان يؤذن لك انك تدخل يعني ايه ايه يعني ان انا يؤذن ليا رقم واحد انك هتشوف النبي عليه الصلاه والسلام هتشوفه لاول مره حبيب الله حبيب الله اللي استحمل عشاني وعشانك كل حاجه حبيب الله اللي ضحى بعمره كله عشان احنا ن- ن- نجري مع بعض ونروح له على الحوض عليه الصلاه والسلام اللي عقبه بن ابي معيط كان يخنقه في صحن الكعبه وهو بيصلي ونازل يدعو الى الله عشان نطلع مسلمين الرسول يجب لقدميه يقع من طوله يغمى عليه عليه الصلاه والسلام ويجي المشركين هذا يضربه وهذا يشقه يقعدوا يضربوه ويطعنوه ويقعدوا يشدوه براسه عليه الصلاه والسلام والصحابه مش قادرين يعملوا للنبي حاجه ما عدا ابو بكر الصديق ويرجع اليوم الثاني ويرجع يدعو الى الله ويرجع يكمل عليه الصلاه والسلام اول حاجه انك هتشوف حبيب الله بعينيك تاني حاجه انك هتشرب في وسط العطش اللي الحلوق تتمزق منه انك هتشرب ده كفايه العرق اللي الناس بتعرقه يوم القيامه عرق رهيب الناس هتموت من العطش الاف السنين لغايه 40 50 الف سنه والمشركين قاعدين يقولوا نريد ان تسقينا نريد ان تسقينا لغايه ما النار تعرض لهم كانها سراب كانها اثر ميه يحسبوها ميه يجروا ينطلقوا فيها عطش رهيب هتشرب هشرب في العطش الرهيب ده ايوه تالت حاجه يشرب شربه لا يظمأ بعدها ابدا لا يحزن بعدها ابدا لا يسود وجهه بعدها ابدا خمس جوائز رهيبه لا ده لسه يا جماعه غير الامن الامن يعني ايه الامن انتوا متخيلين بره في ايه انا عايزك تقارن ما بين بره وما بين جوه هتذهل بره في ايه بره كنا مقلوب بره الجبال واذا الجبال سيرت ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا الجبال يا جماعه وبست الجبال بسه فكانت هباء منبثه الجبال بقت عواصف رمليه العواصف الرمليه في الدنيا بتقتل ملايين بتقتل الوف وبتخليها جثث متراكمه ما بالك الجبال يوميها وتكون الجبال كالعهن المنفوش جبال الارض تطايرت ودخلت مع بعض بقت الوان متداخله مع بعض الجبال يا جماعه وبست الجبال بس واذا الجبال سيرت وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده الجبال يا اخوانا الجبال الرهيبه ده ايه ده كل اللي بيحصل لها تخيلوا ده ده حاجه غير الشمس اذا الشمس كورت فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر انطبقوا على الارض البحار اذا البحار سجرت اذا البحار فجرت والبحر المسجور الارض يوم تمور السماء مهرا السماء يا جماعه يوم تمور السماء مهرا وتسير الجبال تمور السماء كلها تدخل في بعضها وكلها كان ح- كانها كواكب السماء ونجومها كانها حبات رمل وتراب في وسط صحراء قاعده تلففها حوالين نفسها وتسير الجبال سيرا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب تتطبق كان كتاب واتقفل يوم تكون السماء كالمهل كانها زيت مغلي وبيشتع الناس الدنيا بتشتي زيت مغلي وتكون الجبال كالعهن وفتحت السماء فكانت ابوابا مليارات المليارات من الملائكه نازله كل ملك عارف هيمسك مين وهيقبض على مين وهيحاسب مين وهيقف مع مين ودوره ايه في يوم القيامه السماء يا جماعه اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت واذا السماء خشطت واذا السماء فرجت احداث رهيبه في السماء الارض يا اخوانا يوم تبدل الارض الارض الرهيبه دي تتبدل في لحظه في يوم اللي اتخلقت في سبع في سبع ايام في ست ايام سبحان الله العظيم الارض يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله برزوا لله الارض يا اخوانا يوم ترجف الارض والجبال تترجف من رعب وكانت الجبال كثيبا مهيلة تنهار من كتر الخوف من الله سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفة اذا زلزلت الارض زلزالها مش زلزال تسونامي اللي في نقطة من الارض زلزالة في الارض كلها اذا زلزلت الارض واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت الحمم اللي تحتها تطلع والناس مش عارفه ما عادش في جاذبيه الناس طايره في الهواء القت ما فيها وتخلت عن الناس ما عادش في حمم ماسكه جاذبيه الارض خلاص الارض يا جماعه كلا اذا دكت الارض دكا دكا انت لسه ما خفتش طب وجاء ربك ربي انت لسه ما خفتش والملك صفا صفا الملائكه صفوف جيش جايين يحاربوا اللي حارب ربنا بالمعاصي في الدنيا انت لسه ما خفتش وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى الكواكب اذا الكواكب انتصرت السماء اذا السماء انفطرت كل حاجه بتروح النجوم انكدرت النجوم بتنقض على الارض الانسان صعق من في السماوات ومن في الارض في وسط كل ده مفيش غير مكان واحد هو اللي فيه الامن حوض النبي عليه الصلاه والسلام انا بقول كل ده ليه عشان اقول لك يعني ايه حوض النبي عشان اقول لك ان ده اختيار مصيري ان ده هدف مصيري ان حوض النبي هو المكان اللي هننجو فيه من الفزع ده ده خير يا جماعه الجائزه السبعه على حوض النبي عليه الصلاه والسلام النجاه يا جماعه ان الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط ربنا غضبان يعني ايه لم يغضب مثله قط زلزال اعصار اعصار امريكا كاترينا اللي دمر نيو اورليانز الاعصار ده يا جماعه كلف امريكا 200 مليار دولار الاعصار ده من 150 سنه الارض ما جاش زيها زلزال واحد جه على مكان في الارض في 60 ثانيه موت 30000 بني ادم الزلزال قوته 10000 قنبله ذريه بركان 1902 حصل في جزيره من الجزر في دقيقه اقل من دقيقه قتل 30000 بني ادم يا جماعه ده, ده غضب الدنيا تخيل بقى ربنا غضب غضب كل ده ما هوش حاجه بالنسبه له ان الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط اشد من الغضب على فرعون في الدنيا اشد من الغضب يوم انتقم من قوم هود وقوم صالح وعاد وثمود اشد من الغضب اللي غضبوا على اي عاصي وكافر وفاجر وفاسق في الدنيا تخيل بقى النجاة من الغضب ده لرضا الله في حوض النبي عليه الصلاه والسلام حوض النبي المكان الوحيد اللي فيه ميه وظل والحبيب عليه الصلاه والسلام والملائكه والصحابه والصالحين والصحبه حفله ايمانيه رهيبه في وسط عرصات القيامه المذهله واقع ملوش دعوه بالواقع اللي براه خالص يعني اذا حوض النبي ده هدف مصيري يا جماعه انتوا عارفين يعني ايه نشرب يوم العطش الاكبر انتوا عارفين يعني ايه نطمن يوم الفزع الاكبر انتوا عارفين يعني ايه نشوف حبيب الله عليه الصلاه والسلام ونشرب من ايديه يوم الشوق الاكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين عارفين يا جماعه يعني ايه ننجو يوم الغضب الاكبر عارفين يعني ايه عارفين حوض النبي ده اختيار مصيري طب انت عايز تقول ايه هدف الدرس بتاع الليله ايه الهدف ايه عشان ندخل للكلام انا عايز ادخل على حوض النبي انا خلاص انا فعلا حوض النبي خد بالك خد بالك على قد استقبال رسول الله ليك استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليك على قد اتباعك لرسول الله انت كنت ماشي وراه قد ايه هو ده يا جماعه اخطر حاجه انا عايز اقولها النهارده النهارده انا عايز اقول اسباب الورود على حوض رسول الله ايه انا عايزكم تركزوا معايا انا عايزك تعيشي معايا الوقت بقلبك لاني بقول لك الاختيار المصيري بتاع حياتك ازاي توصلي له ازاي نوصل لحوض النبي عليه الصلاه والسلام اقول لكم الاسباب يا جماعه اول سبب اول سبب قبل ما نقول اي حاجه كثره الصلاه على رسول الله ايوه كده كلكم قولوا عليه الصلاه والسلام قولوا تاني عليه الصلاه والسلام ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه يعني اولى الناس تيجي على حوض النبي اكثرهم عليه صلاه عليه الصلاه والسلام يا جماعه لما تقرا في احاديث الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بتذهل ده الصلاه على رسول الله مش بس بتنجي على الحوض على الحوض ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه طب على الصراط في الحديث اللي حسنه بعض اهل العلم ورايت رجلا من امتي يزحف على الصراط ويحبو مره ويتعلق مره ماسك في الصراط هيقع في جهنم فاتته صلاته علي عليه الصلاه والسلام فاقامته على قدميه وانقذت يعني كمان الصلاه على رسول الله بتنجي من على الصراط كمان الصلاه على رسول الله بترفع درجات في الجنه من صلى علي صلاه مخلصا بها قلبه عليه الصلاه والسلام عليك الصلاه والسلام يا حبيب قلوبنا وحبيب الله سبحانه وتعالى من صلى علي صلاه مخلصا بها قلبه ربنا يديله ايه يا رسول الله رفع صلى الله عليه عشرة ورفعه عشر درجات في الجنه الجنه ايه وكمان الميزان ده الصلاه على رسول الله هتأثر على ميزانك وأعطي عشر حسنات بها عشر حسنات ومحى الله عنه عشر سيئات يعني مستفيدة كفة الحسنات تتقل وكفة السيئات تخف دي الصلاة على حبيب الله صلى الله عليه وسلم أنا مش عايز نبطل صلاة على رسول الله النهاردة وبكرة وبعده يا إخوانا ما نبطلش أبدا طب الفردوس الأعلى ممكن الصلاة على رسول الله تقربنا منها اسمعوا بقى الحديث الخطير ده إذا كان يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم علي تعرض علي كل جمعة اسمع الكلام فأكثرهم صلاة علي أقربهم مني منزلة يعني الفردوس الأعلى منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة الفردوس الأعلى بسبب الصلاة على رسول الله وحبيب الله احنا مضيعين كنز رهيب يا جماعة كنز رهيب اسمه الصلاة على حبيب الله صلى الله عليه وسلم طب النار اسمع الحديث الخطير ده بقى من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة خطئ خطئ طريق الجنه من نسي الصلاه عليه اوعى تنسي الصلاه على حبيب الله صلى الله عليه وسلم ايوه لسانكم وقلبكم يشتغل يا جماعه مع احاديث الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام طب في الدنيا بنستفيد من صلاه على رسول الله نستفيد من الصلاه يا جماعه ابي بن كعب لما راح للنبي قال له اجعل لك كل صلاتي افضل يا رسول الله طول النهار اقعد اصلي عليك عليه الصلاه والسلام قال اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك يعني تكفى يعني هموم الدنيا تنتهي واحد صاحبنا جاله واحد كبير يعني معاه في الجامع قال له انت مش ملاحظ ان انا انا كان عندي سكر وضغط ومت... تعبان جدا ومضاعفات ومشاكل في البيت مش ملاحظ ان انا يعني الحمد لله صحتي جميله كده ونفسيتي حلوه قال له ليه قال له انا بقالي كذا يوم ادمنت الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه ده احنا في صلاه الجنازه قبل ما بندعي للميت بنعمل ايه ايوه بنصلي على رسول الله ليه عليه الصلاه والسلام لان الدعاء وابواب السماء بتتفتح لما بنصلي عليه يعني إجابة دعائك في الدنيا تصلي على الرسول قبلها يفتح ليك باب السماء عليه الصلاة والسلام عايز إيه لو صليت عليه أبواب السماء تتفتح لك لو صليت عليه ربنا يحبك لو صليت عليه تبقى في الفردوس لو صليت عليه تعدي من على الصراط وتثقل موازينك وتشرب من على الحوض لو صليت عليه شوفوا الحديث الخطير ده من سلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام يعني يا جماعة يبقى في صلة حقيقية بينك وبين حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام في ملائكة وظيفتها بس انها توصل لرسول الله سلامنا عليه السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله عليه الصلاة والسلام اول سبب للورود على حوض النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه كثره الصلاه على رسول الله من اذكار الصباح والمساء يا جماعه ان احنا نصلي على رسول الله في الصباح والمساء كل صباح بعد الفجر وكل مساء بعد العصر نصلي على رسول الله على الاقل 10 مرات نقول ايه اللي في اول التحيات في النص الثاني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد 10 مرات او اي صيغه من صيغ الصلاه والسلام على رسول الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم عايزين ما نبطلش بقى صلاه على رسول الله ده السبب الاول للورود الورود على حوض النبي عليه الصلاه والسلام امال ايه السبب الثاني بقى يا جماعه ايه الحاجه الثانيه اللي تخلينا نرد على حوض النبي تعظيم السنه تعظيم سنته اللي بتحاربوا سنته تعظيم سنته يا جرايد قاعده تتستر خلف ستار الاسلام وهي اخبث ما تكون عايزه تدمر سنه حبيب الله ويتكلموا على القران القران بس وشويه الصفحه اللي بعدها تعالوا في القران ويتكلموا على السنه ويتكلموا على الصحابه عايزين ايه عايزين ايه من سنه النبي خافوا من انتقام ربنا خافوا انما احنا عايزين حوض النبي هندفع عليه ونقول نحن فداك يا رسول الله يا جماعه اللي شتموا النبي في الدنمارك في بين جلد من بني جلدتنا ومن ضمن اللي عايشين وسطنا بيشتموا النبي اكتر واخطر على سنه النبي من بتوع الدنمارك يا اخوانا عايزين نفوق تعظيم سنه حبيب الله صلى الله عليه وسلم تعظيم سنه رسول الله انا يعني يا جماعه ده بسبب سنه واحده سنه واحده اتهزمنا في معركه وبسبب سنه واحده انتصرنا في معركه اتهزمنا في احد بسبب امر واحد من اوامر النبي عليه الصلاه والسلام الرومان ما نفذوش واتهز... يعني ممكن نتهزم في 67 بسبب سنه وننتصر في 73 بسبب سنه وانتصرنا في معركه بسبب سنه السواك لما الحصار حوالين المدينه بتاعه الشرك اتاخر فقالوا لا بالتاكيد في سنه ما بنطبقهاش قالوا السواك استعملوا السواك الناس قالوا ده بيحدوا اسنانهم هياكلونا هربوا وسابوا الحسن يعني يا جماعه سنه واحده انتصرنا بيها في معركه كنت من يومين بحسب حساب في حديث واحد من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى حديث واحد قلت يا رب يا رب الحديث ده احنا خسرنا قد ايه ما طبقناهوش خرجت قعدت اسال الناس في القناه انت انت حبيب قلبي معجون الحلاقه بكام طب موس الحلاقه بكام طب اللي بيحلق دانه بيحلقها قد ايه كم مره في الاسبوع كم مره في الشهر طب مكنه الحلاقه نضيف التكاليف طب الموضوع حسبتها كده يا جماعه لقيت المتوسط حوالي 10 جنيه في الشهر تكلفه الفرد لحلاقه دقنه حسبتها احنا في مصر كام 85 مليون لو في مصر 20 مليون حليق بس 20 مليون حضرتك يعني بنتكلف شهريا قد ايه 20 مليون في 10 جنيه 200 مليون جنيه بسبب حديث واحد ما بيطبقوش يعني في السنه 2400 مليون جنيه بنخسرهم بسبب حديث اعفوا اللحن قلت يا رب اذا كان ده خسارتنا بسبب حديث واحد في الدنيا امال خسارتنا بسبب تطبيق عدم تطبيقه في الاخره قد ايه واذا وكم حديث مش مطبقينه كم امر من اوامر النبي مكسرينه عليه الصلاه والسلام تعظيم سنه النبي يا جماعه نحس ان احنا جدتنا وغوثنا الحاجة الثالثة الحاجة الثالثة يا شباب تطبيق سنة النبي انك تبقى نسخة منه شكلك لبسك حياتك ليلك زي ليله نهارك زي نهاره فكرك زي فكره همك زي همه لبسك زي لبس زوجاته وبناته عليه الصلاة والسلام يا جماعة نبقى نسخة نروح على حوض النبي كلنا وده هدف السلسلة كلها نروح كلنا ان شاء الله على حوض النبي مع بعض للنبي نقول له يا رسول الله يا رسول الله احنا احنا جينا في زمن غربة تعبنا قوي والله يا رسول الله بس اصرنا على سنتك بقى كان الناس بتدعونا للمعاصي قلنا لا ضحينا كتير قوي عشان نيجي نقابلك النهارده يا حبيب الله جاهدنا شهواتنا وجاهدنا المعاصي وجاهدنا واقع كله منكرات عشان النهارده نشرب من ايدك يا حبيب قلوبنا يا رسول الله وانا يا رسول الله انا يا رسول الله كنت والله يا رسول الله كنت متبرجه وكنت وحشه جدا وكان الشباب كلهم هيتجننوا عليا مش مشكله واسعه والنبي هيعديها لك والشباب كلهم كانوا هيتجننوا عليا بس والله يا رسول الله اول ما سمعت درس عن تعظيمك وحبك يا رسول الله تبت الى الله وحياتي اتغيرت وانا يا رسول الله انا كنت شاب ضايع بس ربنا هداني بسبب بسبب سنتك والتزمت بيها وانا يا رسول الله سبت الدنيا عشانك وانا يا رسول الله عشت حياتي شعرها نحن فداك يا رسول الله يا جماعه حبيب الله قبل ما يموت بساعات ربط راسه من الصداع اللي فيها والسخونيه اللي فيها عليه الصلاه والسلام ونزل حبيب الله قعد على المنبر والجماعه والصحابه وقال لهم موعدكم الحوض اصبروا حتى تلقوني على الحوض يا شباب موعدكم الحوض الرسول وعدكم انه هيدخلكم على الحوض باذن الله لو انتوا صبرتوا اصبري على الشهوات اصبروا على المنكرات اصبروا عشان يوم الفوز الاعظم يا جماعه موعدكم الحوض على قد اتباعك لسنه رسول الله في الدنيا على قد استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكي اوعوا تعملوا حاجه تطردوا من على الحوض بسببها اوعي تعملي حاجه رسول الله يقول لك بسببها سحقه سحقه تتسحق الانسان في جهنم اوعى تعمل حاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها يقول لك لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك خلوا حياتكم نسخة من حياته خلوا حياتكم حذو القذة بالقذة ورا خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة اوعوا تعملوا حاجة نتطرد بيها اوعى اوعى اوعى تطرد في الصلاة اوعى اوعى تطرد في سنته عيش عشان سنته انت اللي بيقول ملتزم واللي بتقول ملتزم عملت قول سنته نصرتوا سنته بايه عيشوا شعار حياتكم زي الصحابة نحن فداك يا رسول الله عشان نيجي في الاخر بقى كلنا يوم ما نيجي على الحوض والشوق مالي قلوبنا الحبيب الله والدنيا وعرصات القيامة وأهوالها وعطشانين وبنجري وبنجري ونلاقي واحد جاي فيك وفي رسولك يا رب فيك وفي رسولك يا ابن مين ده عبد الله بن جحش اللي اتقطع في غزوه احد وهو بيدافع عن النبي وبينصر دين الله وتلاقي واحد تاني جايه تقول كل واحد وواحده جايه كل مصيبه بعدك يا جلل يا رسول الله ونلاقي كل وانت كمان بقى ما تبقى ساكت وانت جاي تقول نحن فداك يا رسول الله وانت نحري دون نحرك يا حبيب الله وانت انا عشت عشانك يا حبيب الله وانت انا كنت نسخه منك يا رسول الله في السنه والسيره والسريره عليه الصلاه والسلام على قد ما قدرت وانت وانت وانت وكلنا ايدينا في ايدين بعض واحنا رايحين لحوض حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا شباب يا أمة محمد موعدكم الحوض اوعوا اوعوا اوعوا تندموا في اللحظة الرهيبة ده وتخسروا كل العطاءات اللي هتاخدوها لو رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلكم ربنا اذن سبحانه وتعالى اللهم انا اشتقنا الى حبيبك اللهم انا اشتقنا الى رسولك اللهم ابلغه منا السلام السلام عليك يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من جند الاسلام اللهم اجعلنا من جند الاسلام اللهم اعنا على نصرة دينك ونصرة سنة نبيك اللهم استعملنا ولا تستعملنا واستبدلنا اللهم أقمنا على سنة نبيك اللهم اشرح صدور أمة الإسلام للسنة ولعلماء السنة وللعلم يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب انشر السنة في أمة حبيبك انشر السنة وسط الشباب يا رب يا رب اهدنا جميعا بهداك وارض عنا برضاك وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا